أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم يشرفنا في هذه الحلقة جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا أتسابونا يا مرحب اهلا وسهلا
برنامجنا هو للحوار البناء في صلب الموضوع يلقي الضوء على مشتبهات الأمور أو متشبهات الأمور ويثير تساؤلات ويطلب إجابة النهاردة هنبتدي نسأل أتسابونا عن رؤيتك إيه يا أتسابونا لمدى انتشار الإسلام في العالم في الوقت الحاضر
طيب آه، يعني سؤال جميل بس ممكن يكون اكثر تحديد هل تقصد انتشار الاسلام بحد السيف يعني على مدى ما يزيد عن 14 قرن ام تقصد انكماش مدى انكماش الاسلام وليس انتشار بعد عصر التكنولوجيا الحديثه اللي اتاحت الفرصه للفضائيات والانترنت وغرف البالتوك ان تناقش بحريه مطلقه ودون ما عائق تناقش الامور المعتم عليها والمحرم مناقشتها في الاسلام اي انتشار تقول؟
شوفوا يا أتسابونا إحنا ناقشنا موضوع انتشار الإسلام بالسيف ده قبل كده اه طبعا فمش عايزين نقول نفضل نعيد ونزيد ماشي اللي احنا عايزين نعرفه نلقي الضوء على مستقبل الإسلام خصوصا بعد الحرية اللي, حل... اللي جت للناس عن طريق التكنولوجيا والإنترنت
شكرا طبعا بادئ ذي بدء انت عارف ودايما اكرر واقول ان انا لا اعبر عن رايي يعني انا ما بتكلمش برايي في الاسلاميات نعم.
آه، وحريص جدا ان انا ما افتيش لان انا مش مفتي انا لابس اسود فما ما بفتيش نعم.
آه، دي امور حساسه نعم.
وخشيه انني اتهم بانني اهاجم الاسلام وادعي عشان كده بفضل ان احنا نعود للمراجع المعترف بها والمعتمده لدى المسلمين.
نعم.
فاولا لو جينا الى صحيح مسلم وهذا هو صحيح مسلم امام الكاميرا. كاميرا مان بليز صحيح مسلم اهو عشان يبقى واضح.
نعم.
لو جينا الى تفسير صحيح آه الى آه، حديث احاديث صحيح مسلم وحديث رقم 390 بيقول ايه؟ وطبعا جه هذا الحديث 18 مرة في 18 حديث من الأحاديث النبوية اللي سجلهم صحيح البخاري وصحيح مسلم وإلى آخره الحديث ده للنبي محمد نبي الإسلام يعني بيقول الحديث خطير يا جماعة حديث خطير خد بالك منه لو سمحت أخي المشاهد أختي المشاهدة عزيزي المسلم وعزيزتي المسلمة خدوا بالكم من اللي قاله محمد قال كما بدا الاسلام غريبا سيعود غريبا كما بدا ده مش انا اللي بقول ده محمد نفسه و
درجة جاء- الحديث ده إيه نعم.
يا أستاذ؟ درجة الحديث ده إيه آه. حديث صحيح جاء هذا الحديث مفصلا يعني انا جبته من صحيح مسلم هيبقى درجته ايه وجاء هذا الحديث مفصلا في سنن الترمذي نعم.
حديث 2839 نعم.
يقول قال محمد ان الاسلام لا يأرز الى الحجاز يأرز يعني ينكمش يلجأ نعم.
جاء الإس... آه... ان الاسلام لا يأرز الى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها عارف الحية لما تنكمش جوه الجحر سينكمش الإسلام ده كلام محمد مش كلام أنا وأضاف وليربط الإسلام في الحجاز كما تربط الشاه من رأس الجبل وأكمل قائلا فإن الدين الإسلامي بدأ غريبا ويرجع غريبا كما بدأ وعايز تشوف درجته نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح اللي عايز يزداد من هذا الحديث ويرجع لده يرجع إلى موقع الأزهر طلع لك على الشاشة آه، علشان خاطر تتأكد من كل هذا الكلام طب هل حصل حاجة من الكلام دوت
أنا برضو شخصيا لا أبدي رأيي في هذه الأمور الحساسة وخصوصا موضوع زوال الإسلام نعم.
انكماشه وزواله اللي قال عنه النبي محمد أي.
ولا أعتقد أن النبي محمد قاله كنبوة لكن النبي محمد طابخ الطبخة وعارف إمتى راح تتكشف أي.
آه، يعني مش ديت بقى يبقى ادعاء النبوه وقال ن- نبوه هو ان الاسلام رح ينتهي نعم.
فلو كانت نبوه من عند الله ما كانش ي- يتنبأ بفنائه وانتهائه مهم.
آه، عشان كده دعنا نعود الى مرجعيه المرجعيه الاسلاميه والمرجعيه المعتمده لدى احبائنا المسلمين آه، والمرجعيه اللي انا عايز اوصل لها هو حلقه من حلقات آه، الشريعه والحياه في قناه مشهوره جدا تلفزيون الجزيره وموجود على جزيره نت
آه، اتقال ايه في البرنامج ده؟
آه، كان الحوار بين المضيف نعم.
وبين الداعية الكبير الشيخ أحمد القطعاني الليبي وده عامل معاهد للدعوة منتشرة في كل ليبيا في كل أفريقيا علشان خاطر تدعو آه، للإسلام نعم ودار الحوار بين المضيف زي الحوار اللي بيننا وبين بعض كده دار الحوار بين القطعاني وبين المضيف مهم.
عن حال الإسلام اليوم أمام حركات التنصير في العالم الإسلامي في أفريقيا وحلقة تانية قالها في آسيا عن خلينا آسيا.
خلي خلينا نكون واضحين امتى كان البرنامج ده؟
البرنامج ده بالتحديد كان يوم 12 12 سنة 2002 عن أفريقيا بعد كده بسنتين عمل الحلقة التانية بتاعت آسيا
طيب آه، وحركه التنصير في افريقيا اتقال عليها ايه؟
آه، أحمد القطعاني قال إيه نعم احمد القطعاني الشيخ احمد القطعاني قال ان اعداد المتنصرين في افريقيا اعداد المتنصرين من المسلمين في افريقيا بلغت 6 مليون متنصر سنويا 6 مليون 6 مليون متنصر ده كان الشيخ القطعاني في الجزيرة واللي يخش على الجزيرة نت ويطلع تاريخ 12 12 سنة 2000 هيلاقيه وزود كمان حتة وقال بمعدل 16 ألف مسلم متنصر في اليوم الواحد ده المعدل وجاء في جريدة الوطن العربي الكويتية بتاريخ 30 11 2002 برضه أن عدد المتنصرين في الجزائر بلغ عشر تلاف متنصر جزائري في سنويا سنويا عشر تلاف والكلام ده من سنة 2000 2002 وجاء في إلاف مهم.
نت اللي هي الجريدة الإلكترونية في 12 5 سنة 2005 أن عدد المتنصرين في المغرب من المسلمين بلغ 45 ألف متنصر ده في أفريقيا 6 مليون الإجمالي بتاع أفريقيا منهم 10 في الجزائر 10000 في الجزائر و45 ألف في المغرب يا قدس ابونا دي آه، ارقام مهوله وكبيره جدا بالنسبه لافريقيا طيب اسيا التنصير في اسيا قال عليه ايه الشيخ القطعاني؟
الشيخ القطعاني قال كلام مشابه لهذا الشكل وموجود على الجزيرة نت أيضا نعم آه، ذكر شوية بلاد كمبوديا مم.
كمبوديا يقول كان بها ربع مليون مسلم نعم ربع مليون مسلم ويقول الآن لا يوجد أحد ربع مليون مسلم والآن لا يوجد أحد نعم.
وبيقول الكلام ده في صدد التنصير مش بقوا ملحدين لا مهم.
صدد التنصير انهم نعم.
تنصروا جميعا ربع مليون كل كمبوديا انتهت مم.
روسيا يقول لك ان عدد المساجد عام 1927 كان 24321 نعم.
مسجد في سنة 2004 اللي هو بيحكي عنها وصل عدد المساجد إلى 20 مسجد وهي كمتاحف متاحف متاحف وذكر أيضا قرجستان قال هناك عشرات الآلاف تنصروا في المدة من بين سنة 2001 إلى سنة 2004 اللي هو قال فيه هذا التقرير عشرات الآلاف بيتنصروا وذكر أيضا في بورما يقول لك كان المسلمون المسلمون كانوا نعم.
أربعة مليون نعم
الآن 300 ألف مسلم ما حص... آه ما حصلوش إنهم ربع مليون حتى الكلام ده مش من عندي الكلام ده مش ادعاء الكلام ده في الجزيرة نت سنة 2004 برنامج الشريعة والحياة مع الشيخ أحمد القطعاني ويذكر أيضا في بورما يقول لك كان المسلمون أنا قلت دي في السعودية بقى يذكر في السعودية يقول لك بها خمسين ألف متنصر السعودية اللي ما كانش فيها حد أبدا من المسيحيين يذكر القطعاني في هذا البرنامج أن بلغ عدد المتنصرين هناك خمسين ألف متنصر في السعودية مرتد عن الدين الإسلامي للديانة المسيحية ونشكر ربنا انه مهتدي من الدين الاسلامي الى الدين الى شخص المسيح أمين سيب- سيبني من حكايه الدين دي الى شخص المسيح عظيم في باكستان كان عدد ال- يقول كده هو برضه نعم.
القطعاني نعم.
في باكستان كان عدد المسيحيين مهم.
80 ألف نعم.
مسيحي سنة 1947 نعم.
يقول لك الآن في سنة 4 2004 نعم.
وبلغ العدد 6 مليون اه لحد سنة 2000 6 مليون إلى سنة 2000 نعم.
شيء رهيب جدا أيوة.
وبعدين يقول في بنجلاديش عدد الذين تت- تنصروا في بنجلاديش 10 مليون تنصروا نعم.
ادخل الجزيرة نت وابحث عن التنصير في آسيا الشيخ القطعاني برنامج آم، الشريعة آه، والحياة بيتكلم عن ميز- ماليزيا بقى مهم.
يقول فيها هجمة شعواء على الإسلام بعدين يقرر يقول وإذا اهتز الإسلام في ماليزيا فعلى الإسلام في كل آسيا السلام م.
دي الأعداد اللي ذكرها الشيخ أحمد القطعان عن الإسلام واخد بالك و- لكن بص المسيح بقى يقول إيه يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة أمين فكم بالحري كل هذه الآلاف والملايين أمين طب طبعا كل الكلام ده كان حاجات سلبية آه، بيقولها الشيخ قطعاني آه، ماذا عن نشاط الدعوة الإسلامية؟
آه فين مهم جدع فين؟
مهم جدع هو ذكر هذا الامر ايضا نعم.
الشيخ القطعاني تعرض في برنامج الشريعه والحياه الى هذا الامر وفي تقرير آه، الجزيره نت سنه 2000 آه، قال آه، ان التنصير اضخم واكبر من ان تتفوق عليه كل الدول العربيه مجتمعه نعم.
وقال ايضا بين الفينه والفينه نسمع ان خبرا في وسائل الاعلام المرئيه في الإعلام المرئية أو المسموعة أو الجرائد وفيه أن عائلة أفريقية أسلمت أو أن أسرة أسلمت أو أن دكتورا في جامعة أسلم قرر بقى يقول لك إيه هذه حقن تخديرية ففي مقابل كل شخص يسلم هناك آلاف يتنصرون يسلم أي يعلن إسلامه يعلن إسلامه نعم.
يسلم طيب آه، المعروف ان الدول الاسلاميه بتستخدم المال لان معظم الدول الاسلاميه دول غنيه بتستخدم المال كسلاح وبتعين بيه الدول الفقيره بشرط ان هم يدخلوا الاسلام ف آه، فين المعونه في المعونه ديت و- وازاي بتحصل الدور المالي يعني نعم برافو آه، الشيخ القطعاني تعرض لهذا الامر بكل آه، صراحه وقال اما نحن فكل ما يحدث نعم.
ان جمعيه انسانيه اسلاميه تقدم معونات لفتره معينه نعم.
في بلد من البلاد نتيجه نكبات نعم.
وعشرات من الناس يسلمون نعم وتطلع التقارير اسلام العشرات مش كده؟ ولكن بعد ان تنقضي الحاجه يرجعون الى المسيحيه وهذا تقرير الشيخ القطعاني ادي في اللي بيعملوا فلوس ما فيش ايمان من القلب فبيزول بزوال المؤثر طيب ال ال ال websites ال- الاسلاميه وغرف ال- الدردشه آه، الاسلاميه في البالتوك ما ملهاش تاثير اكثرها ما اكثرها ما فعلا ما اكثرها نعم.
لكن اشتمل التقرير هذا أيضا وقال الشيخ القطعاني في الجزيرة نت إن المواقع الإسلامية على النت هي مواقع خجولة يعني خجولة.
حاجة تكسف آه.
حاجة تكسف طيب آه، الشيخ القطعاني كان متفائل بخصوص انتشار الإسلام والد- وال- والدعوة الإسلامية أو مستقبل الإسلام عموما والحقيقة أنا يعني شفت البرنامج ده أكثر من مرة نعم.
وسجلته عندي على الكمبيوتر وكنت دايما أدرسه نعم وطبعته من الجزيرة نت كتقرير قدامي مكتوب نعم.
ودرسته فلقيته بيقول إيه آه، نحن نعيش مأساة ده الر- الشيخ القطعاني بيقول لل للمضيف بيقول له نحن نعيش مأساة يا سيدي والله نحن نعيش مأساة والله نحن نعيش مأساة تأكيد ثلاث إيمان بالله العظيم بيعيش مأساة ثم قال الحقيقة الصورة بائسة قاتمة جدا أنا أخاف أن يخيم علينا في أحد الأيام ظلام ولا نجد إسلاما في أفريقيا ولا غير أفريقيا بعد صرخة طيب ت- تقييم قدسك خليني أسحب السؤال ده مهم.
بلاش تقييم قدسك تقييم الشيخ القطعاني للموقف إيه؟
الشيخ القطعاني اه طبعا حلو قوي انك انت بتسحب سؤال مباشر شخصي لان في الحالات الحساسه ديت انا ما ب... ما اقدرش اقول رايي لان رايي مش ملوش وزن احنا بنشوف اراء الناس المهتمين والمعتمدين لدى احبائنا المسلمين نعم آه السؤال ده نفسه بالظبط يا اخ احمد نعم سالوا المضيف زيك كده للشيخ القطعاني قال له كيف تقيم حجم وقوه النشاط التنصيري نعم.
فاجاب القطعاني قال انها قوه مهوله قوه التنصير جباره واضاف عندما اعلن المجمع المسكوني الفاتيكاني في عام 1962 نعم.
ان عام الثمانينات سيكون هو عام القضاء على الشيوعية فقد نجح وأعلن في نفس بيكمل نعم.
وأعلن في نفس المجمع ذاته أن عام سنة 2000 سيكون عام القضاء على الإسلام ده هو اللي بيقول سنة 2000 سيكون عام القضاء على الإسلام في نعم.
أفريقيا أقولها ده هو اللي بيقول مم.
أقولها وبكل أسف لقد نجح
طيب آه، هل تعرض لتقييم الدعوة الإسلامية؟ هل طبعا.
هل قيمها في أي تأكيد.
شيء من الأشياء؟ نعم بالتأكيد نعم.
وده اللي حصل حصل بالفعل يعني في نعم.
البرنامج نعم.
برنامج شيق جدا أنا أدعو جميع المشاهدين إن هم يشوفوه ويراجعوا رؤيته نعم.
قال ما هي قوة المسلمين بالمقارنة أيوة.
ده آه، الراجل بيسأله أجاب قوة المسلمين قوة المسلمين لا وجود لها حقيقة وأكمل القطعاني حديثه قائلا ولذا لم يستغرب أن يعلن روبرت ماركس وهو منصر أمريكي مشهور جدا قائلا لن تتوقف جهودنا
نعم.
وسعينا نعم.
في تنصير المسلمين نعم.
حتى يرتفع الصليب في سماء مكة م.
ويقام قداس الأحد في المدينة أنا ما قريتش الحاجات ديت ما أعرفش الراجل ده لكن الشيخ القطعاني هو اللي بيقول أنا نعم.
ما أعرفش إيه ال- الكلام ده جاب ولا منين.
عهدة على الراوي العهدة على الراوي وده شيخ يعني نعم.
هيكذب نعم.
يعني كمان هيبقى شيخ إسلامي وداعية وهيكذب هياخد إيه نعم.
وأضاف قائلا وسيفعل إن استمرت هذه الإمكانيات وهذه الأفعال وهذا التصامم والتعامي العربي الإسلامي سيستمر الأمر ليتحقق هذا الموضوع وختم قائلا إن الصورة حالكة السواد وأي رأي غير ذلك هو ضحك على الذقون غريب يقصد إيه بال- بالتصريحات دي كلها؟
الشيخ القطاني نعم انا ما اعتقدش ان هو بيعمل دعايه للمسيحيه طبعا مستحيل ان هو يكون بيعمل دعايه للمسيحيه مهم.
آه، لكن هو قصده ان هو يستثير ويحرك حفيظه المسلمين نعم.
واسلاماه الاسلام هيض- الاسلام هيضيع واسلاماه قوموا يا جماعه بحروب المقدسه م.
ولكن الامر كما قرره ان الامور ما عاد يصلح فيها استدعاء سيف صلاح الدين ولا حتى سيف محمد ليه الدنيا اختلفت اختلفت بعد ثورة التكنولوجيا وتحرير العقل الإنساني حل المنطق محل السيف الحديد وبكل تأكيد أن الدين الإسلامي لا يملك هذا السلاح الفكري وهو أقوى من السلاح النووي فكر نعم طب يا جناب القمص يعني آه، عايز أسأل آه، قدسك سؤال آه، أنا معجب جدا بالكلام اللي أنت آه، قدسك بتقوله وأعرف كتير من الناس معجبين بالكلام اللي قدسك بتقوله آه، السؤال حساس شوية لأن الكلام اللي أنت بتقوله دوت والتبشير والحاجات اللي بتتعمل ال- والبرامج اللي زي دي ما بتصيرش حفيظة المس- المسلمين في البلاد الإسلامية آه، أين إخواننا المسيحيين وهيتعرضوا للأذى أكتر
طب بالتأكيد ومما لا شك فيه أنها ممكن تثير حفيظة المتعصبين الإرهابيين من المسلمين لا يحتملوا أن آه، آه، هذا الكلام وبيتصرفوا بحماقة لكن لكن خد بالك نعم.
هل يمنعنا الإرهاب من أن نقول كلمة الحق نقول الحق وان شاء الله نموت بس نشهد كلمه حق ونشهد بكلمه حب نعم في نفس الوقت نعم.
لخلاص نفوس كثيره ملايين نعم والى متى يظل التستر على الباطل نعم
اليس في ذلك اكبر دليل على وجود الارهاب في اصول الدين الاسلامي ان احنا نخاف من الارهابيين والارهابيين يقولوا هنقتلهم عشان بيقولوا الكلام ده طب ما ده بيثبتوا على نفسهم ان ده ارهاب نعم
ألا يكون هذا مدعاه للفت نظر الدول التي تحارب الإرهاب ليستأصلوا الدول التي تحمي الإرهاب نعم العصر اختلف العصر اختلف بنتكلم كلمة الله بحرية ومش اللي تقول الحق يندق حتى لو اندقينا لكن بنقول الحق المغلف بالحب الذي يبتغي خلاص الملايين احنا دافعنا الحب واسلوبنا الحق نعم وهدفنا ربح نفسك طيب ده كلام جميل جدا آه عايز اسالك سؤال بقى بيني وبينك اتفضل انت عمدت كام واحد
يا عزيزي آه، صدقني صدقني أنا آه، مصدقك.
انا عم- بحب كل الناس عمدت كام واحد بس استناني بس طيب س- بحب كل الناس انا طب.
لما قبل ما اسيب مصر آه.
بصراحه كان عدد المعمدين قليل قوي اه آه، يعني نشكر ربنا رب نور فتح عينين ناس كتير حوالي 500 واحد بس وانا في ارض مصر لحد 500 سنة واحد.
89. اه لكن بعد كده الاعداد ازدادت جدا لدرجه ان العداد توقف بامانه يعني من كتر اللي بيتعمدوا العداد اتوقف يعني قلت ما يعني خلاص اه اللي بيتعمدوا محسوبين عند الله ولان آه، يعني في تاثيرات كبيره قوي في عوامل ال- عظيم عظيم طب سؤال وانا عايز فيه راي قدسك الشخصي مهم.
ايه هي العوامل المؤثره على مستقبل الاسلام وراي قدسك شخصيا في الحته دي انا اقدر اقول رايي بصراحه لان مش مكتوب في مراجع يعني لكن بالتاكيد من خبرتنا ومن الحياه اللي احنا عايشينها آه، الامور زي ما قلت انها اختلفت والعوامل كثيره نعم اول حاجه عصر التكنولوجيا نعم المتطور نعم عالم الاتصالات المتطور نعم التي اتاحت التعبير بحريه عن الاراء بتاعتنا بلا مانع ولا عائق أم.
كنت تقدر تشوفني كده من 25 سنه واقف اقول الكلام ده لا.
كانوا ذبحوني انا كنت عايز اروح ميدان التحرير واتكلم بس قعدت افكر فيها واحسبها قبل ما افتح بقي نعم هتكون اتشينرت نعم لكن النهارده في عصر التكنولوجيا والاتصالات انتشار الثقافه نعم.
والوعي بين الشباب بالذات نعم الشباب المسلم بيخلي المواضيع مختلفة ثم حرية التفكير المتاحة النهاردة على مستوى العالم آه، شبح السيف اللي سقط الجرأة على المناقشة التناقضات في القرآن صمت فقهاء المسلمين إزاء كل هذه الأمور كلها عوامل مغيرة كلها عوامل مغيرة أنا لا أهاب أن أتكلم وما عنديش دافع غير الحب رغم أن سمعت من يومين بيقولوا لي آه، في الن- الناس بيقولوا المسلمين في- في مصر بيقولوا اه ده عنده عقده من المسلمين لانهم قتلوا اخوه سنه 47 او 48 وده, فعنده عقده وده حقيقه وبينتقم من المسلمين وده حقيقه حقيقه ان اخويا استشهد على ايدي جماعه المسلمين الارهابيين الله يقدس روح سنة 47 نشكر الله في السماء لأنه كان بيهتم بهذا الأمر لكن مش ده أنا بنتقم من المسلمين بعمل كده لو أنا بنتقم من المسلمين أقتلهم نعم.
لكن مش هنتقم من المسلمين أعرفهم طريق الخلاص نعم.
حبا فيهم عشان يعرفوا الحياة الأبدية نعم.
لكن نشكر الله بكل الحب يا أحباء يتقدم إليكم وإذا كان في الأمور شيء بيجرح الحق دايما مر وبيجرح لكن لو أخدتوه بأسلوب حب انا ما بقولكمش دي الحقيقه النهائيه ابحثوا ادرسوا دوروا فكروا اعقلوا قرروا ويسعدني جدا اللقاء معكم هنا على الارض او في مجد السماء اراكم جميعا في خير وسلام امين امين اتفضل عزيزي آه، ممكن آه، آه، قدسك ت- تقول لنا بكلمة تختمنا بكلمة صلاة امين امين يا رب اشكرك يا من خلقت البشر بكل اجناسهم بدافع من حبك العجيب ويا من فديتهم بدم ابنك الغالي الحبيب يا داعي الكل الى الخلاص لاجل الموعد بالخيرات المنتظره نعم.
يا من قلت لي خراف اخر ليست من هذه الحظيره نعم.
وقلت انه ينبغي ان اتي بتلك ايضا لتكون رعيه واحده وراع واحد نعم.
نسألك أن تعلن نور معرفتك وتشرق بشمس برك في القلوب لتعرفك وتنال خلاصا وحياة أبدية في اسمك ولك كل المجد إلى الأبد آمين آمين شكرا يا قدس أبونا آه، الرب يعوض تع- تعب محبتك ويبارك خدمتك آه، اكتبوا لينا لينا آه، ارسلوا الأسئلة آه، في العنوان اللي هيظهر على الشاشة إذا كان عندكم أي رأي مخالف للي أنتوا سمعتوه إذا كان عندكم أي إحصائيات مخالفة للي أنتوا سمعتوها راسلونا وحاورونا بنشكر جناب القمص على تواجده معنا جزيلا يا حبيبي، شكرا جزيلا صلواتي لله أن يشرق عليكم بنور وجهه وتروا أنه هو إله المجد وأنه هو الطريق إلى اللقاء